مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث عايز أكلمكم كام كلمة عن العذراء مريم طبعا انتوا خدام وتعرفوا كل حاجة عن العذراء مش هنقول لكم حاجة جديدة لكن عايز أقول لكم عدة أمور الأمر الأول إن كل قديس له عيد واحد مثلا يوم نياحته أو جايز يضاف إليه يوم العثور على جسده يوم بناء كنيسة على اسمه يعني حاجات إضافية لكن العذراء لها أعياد كثيرة جدا يعني أكتر قديسة في العالم لها أعياد أول عيد ليها عيد البشارة بميلادها ظهر ملاك وبشر أباها يواقيم بأن هتتولد ليه ابن وما كانوش بيخلفوا لا يواقيم ولا حنا امرأته ولذلك أبوها نظرها للرب إنها تتربى في الهيكل وأول ما بلغت العذراء عمر ثلاث سنين تقريبا تربت في الهيكل في بيت كان بيت للعذارى او بيت للنساء ملحق مش الهيكل يعني جوه الهيكل الهيكل زمان يعني مكان العباده يعني الكنيسه في بيوت ملحقه بيه فعاشت في هذا البيت الى ان نضجت كفتاه أبوها مات وعمرها ست سنين وأمها ماتت عمرها ثمان سنين وعاشت يتيمة الأب والأم في الهيكل وعكفت على قراءة الكتاب وعلى الترانيم والمزامير والتسابيح وكتير من الأكل كانت تعطيه للفقراء لغاية لما كبرت وأصبحت كبنت كبيرة ما يقدروش يخلوها في الهيكل فانتقلت إلى بيت يوسف النجار ده أول عيد ليها تاني عيد ليها هو عيد نياحتها بيبقى يوم واحد وعشرين طوبة عيد ميلادها طبعا يعني هي اتولدت اتبشر بميلادها دي حاجة ويوم ولادها دي حاجة تاني بنحتفل بميلادها في أول بشمس عيد نياحتها يوم 21 طوبة نياحة العذراء يوم 21 طوبة من أجل إن عيدها يوم 21 طوبة كل يوم 21 في الشهر القبطي نذكر العذراء مريم كل يوم 21 في الشهر القبطي نذكر العذراء مريم يبقى ده عيد شهري دائم البشارة بميلاد المسيح غير البشارة بالع... بميلاد العذراء البشارة بميلاد المسيح 29 برمهات كل يوم 29 في الشهر القبطي بنعمله عيد في عيد أيضا للعذراء وهو عيد صعود جسدها اللي هو يوم 16 مسره اللي بيوافق 22 أغسطس في عيد تاني للعذراء اللي عملت فيه معجزة أنقذت فيه متياس الرسول اللي كان مقيد بالحديد ويسموها عيد العذراء حالة الحديد لأنها أنقذته من السجن ومن القيد وبناء أول كنيسة على اسم السيدة العذراء في مدينة فيليبي أول كنيسة بنيت على اسم عذراء في مدينة فيليبي دي حاجات حاجة تاني عايز أقولها لكم وهي رموز في العهد القديم للعذراء وإيه معنى الرموز دي طبعا في رمز انتوا تعرفوه كلكم هو رمز العليقة بتقول له العليقة التي رآها موسى النبي في البرية مثال أم النور تباها حملت جمر اللاهوتية تسعة أشهر في أحشاها ولم تمسبها بأذية فدي رمز ليها العليقة رمز ليها أيضا شرية هارون أو المجمرة عموما الشرية تقول لي طب ودي رمز الإيه؟ الشرية فيها الجمر والجمر عبارة عن فحم متحد بالنار الفحم يرمز لتجسد المسيح والنار ترمز للاهوت واتحاد الفحم بالنار يرمز لاتحاد اللاهوت بالناسوت والعذراء والعذراء والشرية اللي جواها هذا الجمر يرمز إلى السيدة العذراء اللي حملت جواها هذا الجمر اللاهوت المتحد بالناسوت فلذلك دايما الشرية ترمز للعذراء عشان كلمة شوريا شوري يعني مجمرة بالقبطي واللحن بتاع طاي شوري بنقول لها يا- هذه المجمرة وتي شوري المجمرة تي شوري النوب يعني المجمرة الذهب فاحنا بنقول لحن طيشوري وتيشوري النوب على العذراء ان كانت ترمز ليها هذه المجمره لان هي الوعاء اللي كان جواها اللاهوت متحد بالناسوت ولان هي الوعاء المتحد بها اللاهوت بالناسوت واصبحت مسكن الله فايضا نشبهها بالسماء الثانيه نقول السماء الثانيه لأن السماء مسكن لله وكانت العذراء مسكن لله فنسميها السماء الثانية وساعات نسميها مدينة الله أو أورشليم أو صهيون والأعمال مجيدة قد قيلت عنك يا مدينة الله ومقصود بها العذراء العذراء ايضا بتشبه بتابوت العهد تابوت العهد كان جواه قسط المن وعصا هارون التي افرخت وكلاهما رمز للعذراء عصا هارون التي افرخت دي موجوده في سفر العدد اصحاح 17 لما قامت مشكلة قرح وداثان وأبيران في سفر العدد إصحاح 16 وعشان ربنا يثبت كهنوت هارون قال كل واحد من الأسباط يجيبوا عصاية بتاعتهم ويحطوها ونصلي فالعصا التي تفرخ يعني تطلع بذور وكأنها حية يبقى هي دي بتاعت السبط اللي عايزه ربنا وكان من ضمنهم عصر هارون فأفرخت رمز إلى هذه البتولية للعذراء التي أوجدت ثمرا بينما البتولية لا توجد ثمر زي العصا الخشب التي لا توجد ثمر العذراء تشبه بقسط المن لأن المسيح شبه بالمن المن هو خبز نزل من السماء والمسيح في يوحنا ستة قال أنا هو خبز الحياة الخبز النازل من السماء المعطي حياة للعالم فإذا كان المن يرمز للمسيح أنه خبز ح- عاش به الناس ونازل من السماء يبقى قسط المن اللي جواه المن يرمز للعذراء ويبقى تابوت العهد اللي جواه لوحاء الشريعه ولوحاء الشريعة يرمزوا لكلمة الله اللي هو المسيح يبقى تابوت العهد اللي جواه لوحاء الشريعة وجواه قسط المن وجواه عصا هارون يرمز للعش- للعذراء فاحنا بنسم... بنشبهها بتابوت العهد توصف العذراء أيضا بأنها الملكة قامت الملكة عن يمينك أيها الملك ولذلك الصورة الطقسية للعذراء إنها عن يمين المسيح تميزوا الصورة أرثوذكسية والغير أرثوذكسية تشوفوها عن يمين المسيح قامت الملكة عن يمينك أيها الملك يبقى هي ش- عن يمينه وأيضا ملكة يبقى بتصور شايلة المسيح على شمالها يبقى هي عن يمينه ولابسة تاج وما دام قامت الملكة عن يمينك أيها الملك يبقى الملك هو المسيح يبقى هي لابسة تاج وهو لابس تاج وهو على كتفها الشمال يبقى هي عن يمينه وطبعا حواليها هالة من نور يبقى لأن أنتم نور العالم يبقى الصورة التقصية للعذراء عن يمين المسيح لابسة تاج وهو لابس تاج حواليها هالة من نور ولأنها السماء الثانية تلاقي الصورة التقصية في ملائكة حواليها لأن السماء فيها ملائكة والفستان بتاعها عليه نجوم نجوم نجوم لأن السماء فيها نجوم يبقى هي السماء الثانية عبارة عن نجوم ملائكة هي لابسة تاج هو لابس تاج حواليها هالة من نور هي عن يمينه أدي الصورة التقصية للعذراء لكن صورة للعذراء لوحديها ليست صورة تقصية ممكن نسميها صورة تأملية أي حاجة يعني لكن أهمية العذراء أنها والدة الإله لقب ثيوتوكوس وهذا اللقب أعطي لها في مجمع أفسس الذي رأسه القديس كيرلس الكبير سنة 431 ميلادية لكي يرد على هرطقة نسطور هرطقة نسطور ده ممكن نقول العذراء أم يسوع لكن احنا نقول والدة الإله أم يسوع يعني ولدت طفل عادي اسمه يسوع لا دي ولدت الله المتجسد زي ما ورد في تيموساوس الأولى 3 16 عظيم هو سر التقوى الله ظهر في جسد وزي ما قالت القديسة أليصابات من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إليه في لقا واحد 41 فسمت أم ربي فبنسميها إحنا ثيوتوكوس والدة الإله وهذا المجمع بتاع أفسس هو اللي وضع مقدمة قانون الإيمان نعظمك يا أم النور الحقيقي تسمى أم النور لأنها ولدت المسيح اللي هو نوء النور الحقيقي وتسمى أم المخلص لأنها ولدت مخلص العالم وتسمى أم القدوس لأن قال لها القدوس المولود منك يدعى ابن الله في البشارة بتاعتها من لوقا واحد خمسة وتلاتين لسبعة وتلاتين يعني كل دي ألقاب ليها من الكتاب المقدس فهي السماء الثانية وهي مدينة الله وهي كرسي الله وهي والدة الإله وتشبه أيضا بالكرمة الحقيقية التي وجد فيها عنقود الحياة ابن الله بالحقيقة عشان كده في عندنا التراتيل حتى في صلاة الساعة الثالثة نقول العذراء الكرمة الحقانية لما المسيح يشبه بعنقود الحياة يبقى هي الكرمة ألقاب السيدة العذراء كثيرة جدا كثيرة جدا إن شاء الله أنا هكتب لكم الحاجات دي كلها في مجلة كراز العدد المقبل تجدوها كلها موجودة لازم تعرفوها برضو لأنها لازمة ليكوا كخدام تعرفوا ايه الكلام ساعات يقولوا ايه احنا بنعطي السلام للعذراء ونعطيها البخور ودايما الكنيسة على يمين الهيكل في الناحية البحرية أيقونة العذراء شايلة المسيح وعلى شمال الهيكل أيقونة يوحنا المعمدان بيعمد المسيح فالكاهن وهو خارج من الهيكل يعطي البخور لأيقونة العذراء اللي على اليمين ويقول لها السلام لك أيتها العذراء السلام لك أيتها الحمامة الحسنة العذراء لماذا أيضا شبهت بالحمامة الحسنة الحمامة الحسنة هي الحمامة التي بشرت نوح بالخلاص من الطوفان وأتت له بغصن الزيتون فبنسميها العذراء الحمامة الحسنة اللي جابت لنا بشرى الخلاص وغصن الزيتون إن هيكون على الأرض السلام بميلاد المسيح ولأن الحمامة تذكرنا بحلول الروح القدس والكتاب في بشارة الملاك للعذراء قال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله حلول الروح القدس على السيدة العذراء حلول لا يشترك فيه أحد من البشر إطلاقا إطلاقا إزاي؟ الإنسان الوحيد أو الإنسان الوحيد عموما يعني في البشر الذي حل عليه الروح القدس حلولا أقنوميا هو العذراء مفيش حلول أقنومي إلا على العذراء ليه حلول أقنومي لأن حلول الروح القدس على العذراء أوجد نتيجتين هامتين جداً في علم اللاهوت النتيجة الأولى أن الروح القدس قدس مستودع العذراء من الخطية الأصلية حتى لا يولد منها ابن يرث هذه الخطية ولذلك المسيح هو الذي حبل به بلا دنس مش العذراء اللي حبل بها بلا دنس يبقى الروح القدس قدس مستودعها علشان ما يتولدش منها حد واخد الايه الخطيه الجديه وايضا الروح القدس هو الذي كون جنينا من دم العذراء لأنه مش ممكن يتكون جنين إلا بعمل إلهي فالروح القدس كأقنوم في داخلها كون جنينا من بطنها وعشان كده نقول عن السيد العذراء ان هو ت... إن نقول على السيد المسيح له المجد ان هو تجسد من الروح القدس ومن العذراء القديسه مريم من الاثنين مع بعض هي لوحدها ما تقدرش تجيب اب بدون زرع بشر يبقى الروح القدس يكون لها جنين من داخلها قدس مستودعها ساعدها في عملية التجسد الإلهي في الحمل المقدس أن يتكون جنين من بطنها بدون زرع بشر ولذلك العذراء قالت هو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني في تسبحتها المشهورة وممكن أن نضيف إلى أعياد العذراء عيد ظهورها في الزيتون في 2 أبريل سنة 68 ولا تزال الكنيسة تعيد لها في هذا اليوم أيضا رموز كثيرة جدا عن السيدة العذراء وتسابيح وتضاقيات وأيضا من الأعياد التي نقيمها لها شهر كيهكو كله تقريبا عند اليهو عند الكاثوليك يسموه الشهر المريمي ليهم شهر يسموه الشهر المريمي لكن عندنا شهر كيهك كله تسابيح للعذراء مريم تذكارا او تمهيدا لاحتفالنا بالميلاد المقدس ميلاد السيد المسيح من ضمن الصفات التي نصف بها العذراء انها امنا امنا وسيدتنا كلنا امنا ملكتنا وأمنا أمنا نأخذها من قول السيد المسيح للقديس يوحنا الانجيلي هذه امك فاذا كانت ام الرسول بالتالي تبقى ام المؤمنين العاديين اذا كانت ام يوحنا الرسول فبالتالي تبقى ام المؤمنين العاديين فنعتبرها الام المقدسه للبشريه كلها السيدة العذراء مريم كانت مقدمة لمجد المرأة في العهد الجديد يعني أزالت كل ما قيل عن المرأة القديمة حواء في إنها سبب الخطية للبشرية أصبحت العذراء سبب الخلاص للبشريه وحسنت سمعة المرأة عموما فكانت أول مرأة تمجدت في العهد الجديد ومن الأمور العجيبة جدا في مجد السيدة العذراء في زيارتها لأليصابات أليصابات لما صوت سلام مريم دخلها امتلأت أليصابات من الروح القدس مجرد صوت مريم دخل ودانها خلاها تمتلئ بالروح القدس وتتنبأ وتتكلم بكلام وحي وتقول طوبى للتي آمنت بما قيل لها من قبل الرب طب عرفت منين يا أليصابات إن قيل لها شيء من قبل الرب وعرفت منين انها امنت بهذا الكلام وعرفت منين انها وهي عذراء تقول من اين لي هذا ان تاتي ام ربي الي فكيف عرفت انها صارت اما واما للرب كل دي نواحي من الكشف الالهي بعمل الروح القدس في اليصابات لما زارتها مريم بل ان صوت سلام مريم مش بس خلاها تمتلئ بالروح القدس ومش بس خلاها تنطق بهذا الوحي ده كان له تأثير على جنينها أيضا بتقول حين صار صوت سلامك في أذني ارتكض الجنين بابتهاج في قلبي طب وإيه اللي حصل عشان الجنين يرتكض ويفرح بالجنين اللي في بطن العذراء كلمة عجيبة جدا موجودة في لوقا واحد خمستاشر من بطن أمه يمتلئ بالروح القدس وإمتى في بطن أمه امتلئ بالروح القدس لما صار صوت مريم في أذني أمه امتلئت أليصابات من الروح القدس وامتلأ يوحنا المعمدان من الروح القدس وارتكض بابتهاج في بطنها والعذراء نفسها واخدة الروح القدس بطريقة أخرومية يبقى الجو بقى كله جو روح قدس في زيارة العذراء حاجة مش معقولة فوق العقل يعني عن عظمة العذراء اللي بصوتها تمتلئ اليصابات بالروح القدس ويمتلئ جنين اليصابات بالروح القدس جنين ابنها يعني بمناسبة هذا الصوم نرجو لكم صوما مقدسا مباركا في حياتكم وتفضلوا